أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذا بمشيئة الله عز وجل ودرسنا السابع والخمسون في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العبقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري اللهم ارض عن سلفنا الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعتبر الدرس الثاني ان شاء الله رب العالمين في كتاب التفسير الذي اورده الامام البخاري حيث اورد بضع ايات من كتاب الله عز وجل كعينات من صور ذكر فيها احاديث صحيحه للمعصوم صلى الله عليه وسلم سوف نتعرض لهذه الآيات إن شاء الله رب العالمين وبذلك نقول بفضل الله عز وجل قد حصلنا على أمور ثلاثة في كتاب التفسير أولا نكون واظبنا على سلسلة شرح الأحاديث الصحيحة للبخاري رضي الله عنه وبالتالي توضيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الحديث والحديث نفسه ثم نستفيد ايضا من تفسير بضع ايات من كتاب الله عز وجل على قدر ما ييسر الله لنا سبحانه وتعالى ويفتح علينا وعليكم اللهم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين يا رب العالمين. الامر الثالث هي امانه العلم التي يجب ان ننقل فيها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام الى عباد الله وتلك امانه اللهم اجعلنا من الحاملين للامانه الموطدين لها المحافظين عليها المطبقين لشرع الله يا رب العالمين. ثم آه كما نقول دائما مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين كما كان يرحب المعصوم صلى الله عليه وسلم ويفرح الواحد منا كلما رأى نفسه أو المسلم أو المسلمة كل ما يلاقي نفسه مواظب على دروس العلم وحضورها والاستماع إليها يفرح بأسباب ثلاثة السبب الأول كما قال لنا أهل المعرفة إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقام يعني عايز تعرف مقدارك عند الله مكانتك عند رب العباد شوف حطك فين وما دام وضعك محبا لدروس العلم ومحبا لمجالس العلم فإن شاء الله الله كريم سوف يتقبل ويغفر الذنوب بإذن الله أردت احفظ الجملة دي إن أردت أو إن كنت تريد معرفة معرفة آه يعني ما, ما لك عند الله إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك كثير من الناس يقيمهم رب الناس في طاعته وكثير من الناس أيضا يقيمهم الله عز وجل ليس في معصيته فحسب ولكن في أن يعصي فأن يجعل غيره يعصي يعني زي بالظبط ايه يبخلون ها ويأمرون الناس بالبخل هو بس بخيل ده, ده يبخل ويخلي الغير يبخل يبخل بطاعة الله ويجعل الآخرين يبخلون بطاعة الله تخيل أنت أن الله عز وجل بعمل العبد وكسبه أقام واحدا منهم طبالا خلف راقصه أين أقامه في طاعته أم في غيره صعب ولا سهل صعب نسأل الله أن يتوب على الجميع سواء هم يقنعوه ان ده فن او فلسفه او مش عارف ايه يقنعوا براحتهم لكن هل هذا عمل مشروع؟ لان الله اقامه في معصيته اذا هذا العبد بكسبه هو مثلا واحد يقول لك طيب خلاص يا عم الحاج ما انت وضحتها اهو انت مولانا مش بتقول الله اقامه ايوه الله اقامه بعمله يعني هو لو ساب الطبله وجه مع الاتين الى المسجد ليسمع كلام الله هل يجد على باب المسجد ملائكه تمنعه من الدخول في رحمه الله وفي بيت الله؟ والله في ملك من الم... او شيطان من الشياطين جروا من ايده واخذوا ليجلس خلف الراقصه عشان يطبل اقول الكلام ده هذا كلام لا يعقل العبد بكسبه العبد بكسبه واكتسابه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت مش حاجه اسمها ايه اسمها ان ربنا ما دام قدر لما ربنا يريد عليا بالهدايه بقى يريد بالهدايه يهديني ان لله عبادا اذا ارادوا ارادوا يعني العبد يريد توبه وقلنا لحضراتكم من قبل ان توبة العبد تقع بين توبتين توبة العبد تقع بين توبتين من الله سابق علم الله ثم توبة العبد ثم قبول الله للتوبة يبقى توبتك انت وقعت بين ايه بين توبتين كما وضحت المثل من قبل من جمعتين وقلنا على البيت اللي كان هيقع خلي بالك؟ ضربنا المثل بالايه بالبيت اللي هيقع وبعدين المسؤول عن الاسكان بعت ايه السياره عشان تنقل السكان بايه بامتعتهم بعيدا عن اثر الايه ال- السقوط الملوي اللي هيحصل للبيت اللي حصل ايه اللي حصل ان تلكأ البعض البعض تلكأ نعم غير بتاع ولا حاجه زي الحديد اهو ايه يعني لما السقف يوقع له شويه تراب ادينا قاعدين والتاني قال لك لما نلاقي بقى السقف بدا يقع اكتر هنبتدي ننزل والنوع الثاني قال يا عم البكابيا ده هو بس ال- المسؤول عن الاسكان بس عايز يطلعنا من البيت عشان يبيع الارض ده واخد رشوه من صاحب البيت خلي بالك فقعد متكلف في نوع مطيع قال يا عم احنا نفهم اكتر من بتاع الاسكان ها ما نفهمش اكتر من الإسكان. احنا ننزل يبقى انقسموا ايه اقسام ثلاثه بس مسؤول الاسكان بقى قال فيما قال من شقه نمره ثلاثه وشقه نمره تسعه مثلا يعني دول ما تخبروش اهلها لا دول تاخدوهم شاءوا ام ابوا حطوهم في العربيات في المتاع بتاعهم دول بصراحه بقى واحد منهم ابن اختي والثاني ابن عمتي ولله المثل الاعلى الله عز وجل اسكننا في الارض وجعلنا خلفاء عنه عز وجل وارسل الينا رسولا صلى الله عليه وسلم يا جماعة انتوا مش معمرين في الدنيا انتوا مش اهل تعمير فيها ده انتوا ضيوف والضيافة سوف تنتهي عن قليل والمأدبة سوف تفرغ تخلص تعرف الترابيزة باللي عليها فمنا من امسك في الدنيا بتلابيبه بايديه واسنانه لا ده في الدنيا يا عم في احلى منها لا، الدنيا تهدم عليك وقاعد ناسف بايديه واسنانه فيها ونوع ثاني على سطر وسيب سطر يوم يروح للشيخ عمر ويقعد سنه لا ما شفتكش من السنه اللي فاتت ده لسه في صحيح البخاري ايه اللي مزعلك؟ ما تعرفش هو عايز ايه تكلمه في صحيح البخاري يقول لك بس لو حديث غير كده تكلمه في الغزوات والجهاد يا عم جهاد ايه بس واحنا لا بس نجاهد روح طب يا سيدي كلمه عن الحلال والحرام يا عم حلال وحرام ايه الدنيا مليانه بالحرام انت عايز ايه بالظبط؟ سبحان الله هو لا يريد ان يسمع ولو علم الله فيه خيرا لاسمعه ولو اسمعه لولى نسال الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نوع ثاني بقى سطر وسط سطر نوع ثالث يقول لك لا يا عم انا اعمل لاخرتي الحق ويبرمج حياتك على دروس العلم كلما تتعود على تفريغ وقتك لله عز وجل في درس العلم هتلاقي الامور انتظمت خلاص هل الدنيا توقفت لان تعطلت ساعه لله بل على العكس أنت عندما تعيد حساباتك تندم على سنوات مضت بغير طاعة الله من باب أولى تقول لا بقى أعمل لها إيه؟ عملية موازنة أكثر من الحسنات حتى تمحى السيئات الاثنين قرايب مسؤول الإسكان اللي خدوهم دول هو لم يحابيهم ما حبهمش لا هو بلغ الكل هو بلغ الكل أن البيت حي للسقوط بس عشان سابقة أعمال للساكن بتاع شقه ثلاثه والساكن بتاع الشقه نمره تسعه لسابقه اعمال ها علم المسؤول ان الشقتين دول السكان دول يعني ناس آه، قريبين منه باعمالهم فاخذهم اليه قصرا وهم دخلوا اليه محبه ولله المثل الاعلى بعملك يحبك رب العباد سبحانه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه؟ حتى احبه وده ربنا بيحبه يبتدي بقى إيه؟ لك اخذوا عنده خلاص اخذه في رحابه فاقامك في طاعته فاحمد الله في درس العلم ان اقامك في مجلس العلم وفي طاعه الله النقطه الثانيه ايه النقطه الثانيه ان هذه المجالس الجنه لا توجد في الدنيا ولكن فيها صوره في الدنيا فقط هي الايه مجالس العلم اذا رايتم رياض الجنه فارتعوا قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله قال مجالس العلم رياض يعني يعني حدائق بساتين لكن رياض الاطفال تدخل تلاقي في الفصل 80 عيل يا عم فين رياض الاطفال مش مهم. هل 80 عيل في روضه مش روضه ها انا اراها شيئا اخر علبه قد كده ده 80 عيل محشورين نصه قاعد نص على الارض والتلت واقف يقول لك روضه رياض الاطفال فانت بقى هنا في المسجد وفي مجلس روضه من رياض الجنه الرسول لما يقول لما تلاقي الرياض بتاع الجنه بارتع بدري فتعالى اوام شمس عبير الجنة نمرة ثلاثة بقى في مجالس العلم قال بقى في نهاية المجلس والملائكة السياحين السيارين اللي قاعدين يسمعوا الدرس دلوقتي يصعدوا لرب العباد وهو العليم الخبير على ما تركتم عبادي تركناهم يسبحونك وينصرونك يا رب ماذا يريدون الجنة رأوا الجنة لا يا رب ما بالك لو رأوها يسبحوا أكثر يذكروا أكثر يعبدوا أكثر بما يستعيذون يستعيذون من النار هل رأوا النار لا يا رب ما بالكم لو رأوا النار يا سلطان يا رب أن يعملوا أكثر وأكثر يستعيروا أنا أشركم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما يطلبون وأمدنتهم مما يخافون يقول ملك لأن الملائكة دول أمناء على وحي الله يا رب إن فلانا ليس منهم ده واحد جاي بس يعني جاي عارف إن فلان اللي عليه ألف جنيه له بيتواجد كل يوم اثنين مع الشيخ عمر فراح يصطادوا هناك يعني مش جاي منين ده وقاعد زهقان وكل شويه ابص الساعه بص هو لسه ما خلق ايه ده هو ملوش حاجه في قرايه مش عارف ان الناس وراها مصالح يا عم اللي هنا ما لهمش مصالح الا الله مالناش مصالح نبي واحد تاني جاي يعني انت عارف قاعد بس شغلته بيركز على حتت معينه قاعد يكتب سجل طيب يا سيدي طب يا ترى بيروح فين؟ يطرد حتى اللي قاعد يكتب التقرير ها؟ ها؟ صريحه دي اشاور لكم عليه بس احسن دلوقتي مال وضوء نقص سبحان الله العظيم الفلان ليس منهم انما جاء في حاجه الله حاجه دنيويه جاي عشان جاي عشان يضر يضر باللي حواليه يضر بالناس يسعى في خرابها عايز منتبه ويجمع خلاص اعظم منتبه ان تخرب بيوت الله سبحان الله فلا اله الا الله قال لا هل يحرمه رب العباد من الفضل؟ لا عمدا فعلت عمدا فعلت عمدا فعلت انا الرب الوفي غير الخلي الرحيم غير الغضوب هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا يحشر معهم يوم القيامه أرى ها بس ايه لابد ان الله عز وجل في سابق علمه ان كاتب التقرير ده ربنا يتوب عليه لان مره في مره يعني هو مش حجر برضه يعني البني ادم برضه مسلم وهو ابوه مسلم وراح حج السنه دي واعتمر السنه اللي فاتت ولا في تاريخ عمرته يعني يبقى ماشي المساله مفيش مشاكل وبيصلي معاك وبيدعي ولا يا رب هو خاف يرفع ايديه لما يرفعش ايديه يقول لك الله انت مش معانا ولا بترفع ايديه الله ارفع ايديك عشان تروح في داهيه فسبحان الله قال هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا فليس لنا من شرح صادر الا في مجالس العلم سيبك انت تخرج من باب المسجد يعني طول اليوم طول الاسبوع بتشوف الصور اللي بتشوفها ولذلك كلما أكثرت من مجالس العلم كلما أكثرت المدد إلى القلب قال عامل زي التغذية السليمة واحد يكون استاذ بتاع التغذيه وقاعد يحط برنامج كام جرام بروتين كام جرام مش عارف ايه كام جرام وقاعد ايه وقاعد واحد بيغذي الولد يطلع الولد قوي البنيه ليه لان التغذيه بتاعته صحيحه هكذا القلب في مجالس العلم يغذى يغذى ان القلوب لا تصدأ وما جلاؤها يا رسول الله قال ذكر الله والاستغفار وإن القلوب لتعرى وما زينتها إيه زينتها يا علماء المسلمين قال زينتها التقوى واتقون يا أولي الألباب التقوى تزين القلب والقلب محط نظر الله والوجه محط نظر العبد لازم انت تيجي المسجد لابس ثياب نظيفه وجهك نظيف ليه؟ لان يعني ده موقع محط نظر الناس لازم تاخد بالك من القلب لان يعني ده محط نظر رب الناس ربنا مش هينظر على شكلي ثقيل سمين نحيف طويل قصير احول اعور اعمى لا لا لا الله لا ينظر الى هذا فينظر الى ايه؟ الى القلب فلازم تبقى دايما حاطط قلبك ايه؟ ان الله ينظر اليك ان الله عز وجل ناظر اليك اللهم يا رب العالمين نظف قلوبنا وطهرها من النفاق ومن الفسق ومن الفجور ومن الطغيان ومن الذنوب واملأها حكمة وإيمانا يا رب العالمين اول احنا انتهينا يوم الاثنين الماضي من مقدمه عن التفسير علم التفسير وفاتحه الكتاب ام القران وام الكتاب الفاتحه تبع المثاني هذا ان شاء الله الامام البخاري معنا في سوره البقره حيث اورد بضع ايات اورد فيها بضع احاديث عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم اول ايه ذكرها الامام البخاري اللي هي وعلم ادم الاسماء كلها قصة أبينا آدم جاب الكلام ده الآية دي بخصوص حديث إيه؟ بخصوص حديث الشفاعة هنورد حديث الشفاعة يعني بالمعنى عشان ل- لان انتوا حافظينه ان شاء الله وبعدين ارجع للايه الكريمه في سوره البقره اولا يقول الحبيب في سوره البقره صلى الله عليه وسلم اي بيت تقرا فيه البقره يفر الشيطان منه يبقى البيت اللي فيه سوره البقره ما فيهوش شياطين يقول لك يا عم ده انا اقراها كل يوم وكل يوم الشياطين بتصفص باسمي طب ازاي؟ لا لابد ان خللا ما في البيت لازم في خلل في البيت معين ان ظلما من احد الافراد في هذا البيت لان في البيت ثلاث افراد اب وام واولاد او اب وما على اب ابوه والجد ام وما على نفس القضيه وبعدين ابن وما سفل ابن حفيد لابد ان فيه ظلم من اب لابنائه من ابناء لابيهم من بنات لامهم من ام من زوجه لزوج من زوج لزوجه في خلل ما وطالما ان هناك خلل هنا يعشش الشيطان لان الشيطان كما قلنا ابليس ينصب كل ليله عرشه على الماء ويجمع ابناءه من منكم صنع صنيعا اليوم اضع على راسه التاج مين عمل مصيبه أو الحاجه الحلوه عند ابليس اللي ايه مصيبه مين عمل اعظم مصيبه عشان اضع على راس التاج يقول ابن الله ظللت وراء فلان حتى اخر وقت الصلاه مصيبه لا غدا يتوب ده مش مصيبه كبيره دي فظللت وراء فلان حتى اذى فلانا بكره يندم ويعرف ان الله حق يرجع ظللت وراء فلان حتى شرب الخمر غدا يتوب يا خبر بل ايه اللي- قال ابن الله ظللت وراء فلان حتى قاطع اخاه او خاصم اخاه او طلق زوجته لو انت ابني حقا انت ابليس ابن ابليس نقي بيور يعني 100% 100% فيقوم فيلتزمه يلتزم يعني ايه؟ يحضنه ابن حبيبي اعوذ بالله رب العالمين ابنه يعني المصاب قوي انت انا سوف اضع على راسك ليس تاجا واحدا وانما عشره يبقى نهايه او اعظم ما يصنع ابليس يعمل ايه؟ يغرر ما بين مسلم واخيه يوغر صدر مسلم ناحيه اخوه يخلي الراجل يكره مراته ويخلي الست تكره جوزها والكراهيه تدب في البيت وما دام الكراهيه دبت تصير حسناتك سيئات مش الحسنات عند الله يعني حسناتك ومحاسنك اللي بقت عندك اللي انت بتعتبر نفسك كويس فيها تصير عند زوجتك الكارهه سيئه وتصير محاسن زوجتك السابقه تصير سيئه يجيني راجل يقول لك والله يا مولانا وليك عليها حلفان يا شيخ انا اشوف مراتي قدامي يعني احب اشوف العمى وما اشوفهاش بص يا عين ما هو اكيد ان الشيطان قد دخل نفس القضيه بالنسبه للسيف والله ان كرهت زوجة زوجها او زوج زوجته ربنا جعل للامر مخرج بعد فرق كل الابواب النصيحة والقدوة وتقوى الله وأكل الحلال وبعدين هجر في المضجع وبعدين ضرب بالسواك ها؟ حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما بس ما يكونش قصد الحكمين إنهاء المسألة وخلاص يجي الأخ أخوه هو مش عايز تتطلق مش عشان خوفا على أخته ده خايف ان لو اتطلقت هتيجي عنده وهو عارف قراته وعارف كويس قوي اللي هيحصل عايز عامل ضبط ده بالظبط ايه؟ يعني عامل زي القوى العظمى لما تحب تقعد العرب مع او المسلمين مع اسرائيل لا لا ما- اخوات اخوات يلعبوا مع بعض لا، يلعبوا مع بعض يعني ايه؟ ايه يلعبوا مع بعض؟ عايز يعمل اي حاجه عشان يشيل دماغه من المشكله لا ان يريد بصدق اصلاحا يوفق الله بينهم ما حصلش التوفيق خلاص يتم الطلاق في هدوء ولذلك لا ارى من الرجوله أن تطلق زوجة عن طريق المحكمة لا أرى من رجولة الرجل أن يطلق القاضي زوجته منه بعد سنة واثنين وثلاثة ويحرمها من النفقة تبتدي ترفع قضية نفقة نفقة عدة ونفقة متعة ونفقة للولاة تبتدي يقدر القاضي دخله كام 500 جنيه طب ليه 50 جنيه تبتدي تعمل استئناس ليس هذا من الإسلام لا في الطرف ده ولا في الطرف ده والقاضي غلبان قدامه مستندات طب يا ست هذه بس اثباتا آه، يقول لك آه، من ايه؟ ما عندناش اثبات هو الثاني برضه المحامي بتاعه يقول له انت بس طلع نفسك من الشركه اللي انت فيها مع مع, مع صاحبك دي وخلاص وساعتها هي مش هتلاقي حاجه هتلاقي دخلك ايه 30 جنيه لا 15 جنيه هذا انسان ماذا يقول لله يوم القيامه؟ ها؟ يقول ايه ربنا؟ ده انت لو عندك موظف يا شيخ اشتغل عندك 10 سنين ويجي ماشي مش ممكن تمشيه كده ايد ورا وايد قدام تعمل له تأمينات تعمل له المعاشات تعمل له الله ولا والله تشيكت ده هو ماشي يا اخي لو مش مأمن عليه تقول له خد يا اخي القرشين دول عين نفسك لغايه ما ربنا يفكها عليك بشغلانه ثانيه عند غيري فما بالك بمن أفضت إليك وأفضيت إليها رأيت منها ما لم يرى أبوها صح ولا مش صح سمعت منها ما لم تسمع أمها أو أبوها لا أبوها سمع كلام معين ولا أمها أنت سمعت والكارثة أن تخرج الأسرار بعد ذلك وتصير خيانة عند الطرفين أليس هذا بيت تعشش فيه الشياطين أي ظلم يقع على النساء حقيقة في مسألة قضايا الطلاق يؤلمني كثيرا مثل هذه الأمور أنا لا أرى رجولة في رجل ترفع عليه زوجته كيف يعيش رجل مع زوجته تكرهه خلاص وصلت الأمر قعد أهلها يا ست عيد يا ست لا يا ست. خلاص كرهت ربنا قال إيه دخل رجل على ابن عباس هو وزوجته فقص كل منهما قصته عايزين يطلعوا يا قال له يا رجل يا رجل قال نعم قال له اصبر عليها ولتصبري عليها أمة الله قال حاضر يا ابن عباس مش شوية ودخلوا اثنين تانيين راجل ومراته حكى حكايته هي قصة قصتها ففرق ابن عباس بينهم خلاص اللي قاعدين على الظهر بعد راجل وست وده راجل وست دول الاولاني اصبر واتطلق الثاني قال بقول الله عز وجل الاولاني ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ابن عباس شاب الشفافيه ان في سنه خير في الاثنين فلو صبر ده على دي ودي على ده هتصطلح الحياه طب والثانيه الحاله الثانيه قال قرات قول الله ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وصل الحاله انه شايف ان ما ينفعوش بعض ولا الزوجه رايت انت منها لا تريد ان تعيش معك وبعدين قالوا يزروا عليها ان كانت تطلق لا لسبب طاهر يعني قال صلى الله عليه وسلم ايما امراه طلبت الطلاق في ايما بأس ايما بأس يعني ايه مش مش بسبب قوي يعني حرام عليها رائحة الجنة المختلعات هن المنافقات الدرك الاسفل من النار المختلعات اللي ايه اللي هي لسبب تافه يقول لا لا لا انا جوزي راجل مش large راجل مش عارف مش اتيكيت راجل الكلام بقى تهريج سبحان الله قال دي بقى تخلع نفسها منه تدي له كل اللي عايز وبعد ان تخلع نفسها منه ويطلقها القاضي المسلم يوم القيامه في الدرك الاسفل مع عبد الله بن ابي وفرعون وهامان وابي بن خلف طلبت الطلاق في غير ما سبب ظاهر لكن لكن هل زواج الرجل باخرى سبب قوي لطلب الطلاق برضه عشان برضه يبقى بالمره ده احنا عدينا الحته دي يبقى ما نسيبهاش لان في حاجات كده بتجري من تحت الموز اولا كما اباح الله عز وجل للرجل التعدد اباح للمراه طلب الطلاق للضرر ما بقاش فيه ظلم ولا تنظر الى المجتمع الان كما قلت من قبل سوف ياتي زمن على المجتمع المسلم سوف ترضى المرأة بربع رجل مش بنص بربع يقول ماشي اتجوز مع ثلاثة ماشي هيجي الله اعلم يجي دلوقتي يجي بعد 50 سنه بعد 200 سنه على عهد اولادنا على عهد احفادنا في مساله لان الاسلام نزل لتشريع للعالم كله الى ان يرث الله الارض ومن عليها ما نزلش لسنه 93 ما حدش قادر يتجوز ربع واحده مش الست تاخد ربع واحده ده الراجل قادر ياخد ربع واحده يقول لك الشبكه بتاعتها ب 20000 والمهر ب 40000 والمؤخر ب 50000 طب ربع الكلام ده ما ينفعش هو ما يقدرش يتجوز ربعها سبحان الله فالزوجة أباح الإسلام لها أن تطلب الطلاق للضرر والضرر ده قياس الضرر عند عائشة غير الضرر عند زيدة والضرر اللي واقع على زيدة غير الضرر اللي واقع على كريمة صح ولا لا؟ لأن الضرر قياس واحدة ست عندها اكتئاب اخوها بيقول لي امراه اختي يعني بارك الله فيك اعزك الله غلي عليا وامي وصيتني عليها قبل ما تموت انت عندها اكتئاب هذا بس تقعد معاها ولو ربع ساعه تكلمها كده طب يا ستي يا سيدي يعني نوع الاكتئاب ايه يعني بتصلي بتصوم بتتقي الله تعبانه مع جوزها عيال ايه المشكله يعني عشان ابقى عارف مرتاح والله هي كان عندها الكلبين حاجات غريبه والله بس عجب ده كلبين يعني بمبلغ قدره كلب عين الكلب الثاني اتعدى منه فجأة كده جاء قضاء الله الكلب المات إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان من يرث الأرض ومن عليها لا عليه انت لك وشفت لك اكتئاب لا لا لا دي تروح لطبيب نفساني بتاع الكلاب دي مش مش تخصصي انا بتاع بني ادمين يعني اقعد مع بني ادم يعني عنده مشكله حقيقيه في مشاكل غريبه سبحان الله فسوره البقره ما تقرا في بيت الا وطرد الشيطان منه والانسان الذي يشعر ان في حياته شيئا غريبا لا تفسير له يعني من, من لا سبب كده قعد اسبوعين مش طايق مراته الست لا طايق الراجل ولا طايق العيال وكره الروح الواد الشاب يا عيني ما شاء الله اتخرج من هنا وبدا يشتغل او معاه وظيفه وعنده حاله من الاكتئاب الشديد مش عارف لها سبب الحاله مشهوره وكله بيتعشى وينام وفي مشكله بس المهم في ضيق في امر غريب المشاكل بتهب في البيت من غير سبب سبب ملحه على السفره تنقلب المساله الى خناقه يبقى ايه؟ اولاد يبقى اهل البيت يقعدوا كل واحد يمسك المصحف وتقرا سوره البقره كلها ان شاء الله رب العالمين ان كان هناك من عين حسود ان عين الحسود مؤثره كما قلنا من قبل ان العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر الراجل يجي اجله على على عين باذن الله سبب والجمل بعد ما كان ماشي على اربعه يدخل في الصدر ناكل لحمته يبقى ايه؟ انتهى والعرب كان فيهم اهل حسد وكانوا معروفين يعني زي ال- انت بتجيب مدرب اجنبي يدرب الفريق ده كان يجيبه عشان يحكي شغلته كده بياخد فلوس عشان يحكي يبص البطه يا ستار يا رب طب الاسلام حله ايه في موضوع الحسد ده؟ اولا قال لك من الواجب من الواجب ان الحاسد يغتسل للمحسود ودي مش ممكن تحصل يعني انت عارف ان اخوك ابن امك وابوك طبيعته الحسد وهو يعلم عن نفسه هذا هو الحاسد قلنا كم نوع نوعين نوع يعرف انه حاسد ونوع مريض بس ما يعرفش يعني مريض بالحسد بس ايه قال من الواجب اللي بيحسد ده هو عارف انه حسود والعياذ بالله قال اذا بص بصه مش هي ونفسه يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله يروح الاول يغتسل بنيه ان ربنا يبرئ من حسده من حسده ان شاء الله يبرأ طالما ان مفيش حد النهارده بيحكي وبيقول ان احنا عندنا 60 مليون قول مثلا عندنا 58 مليون حاسد سيدوا بعض ماليش يحكي تحكي روحه اي حاجه المهم نلاقي حاجه يحكيها وخلاص سبحان الله انت بقى اذا تصادف ان في ناس بيدخل عندك من هنا يدب المصاري كده من هنا يقول لك يا سيدنا الشيخ هو يطلع من هنا يقول لي ولع فيها حريقه تلاقي ضربت الواد شتمت البنت عمرك ما ضربت بنتك ضربتها عمرك ما ما رميت يمين الطلاق رحت رامي يمين طلاق يعني مسائل غريبه اول حاجه تعملها ايه؟ تدخل انت تتوضا وتقرا المعوذتين واذا امكن فاقرا سوره البقره يطرد ما عندك من حسن عيالك يفزعوا بالليل اطفال عنده سنه واثنين وخمس وست سنين وقت يفزع بالليل فجاه بدون سبب يقوم على الواد على صرخه واحده قبل ما ينام كل يوم سواء اللي بيعمل كده ولا ما بيعملش يدك على راس ابنك وابنتك وتعوذهما بالله من الشيطان الرجيم من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن الشيطان الرجيم وتقرأ علي عليهم الفلق والناس المعوذتين 11 آية إن شاء الله لا يمسهم الشيطان حتى يصبحوا آمنين إن شاء الله رب العالمين برحمة الله ورعايته يبقى احنا برضه بنحصن بيوتنا في الصلاة في الزكاة في الصدقة في الأمور الطيبة في العمل الصالحات كل دي تحصين للبيوت خلاص؟ يبقى هذا لنا في سورة البقرة خير كبير أي إنسان محروم من الخير ما يعرفش سورة البقرة وحفظها عمر بن الخطاب يقال أنه حفظها في 12 سنة وعبد الله بن عمر حفظ البقرة في 8 سنوات ازاي يعني؟ كانوا بطيئين الحفظ ولا ايه؟ لا. قال كان لا يحفظ الآية التي بعدها إلا أن يعمل بالتي حفظها من قبل لأن يقال أن جمع العلماء ما في سورة البقرة من أوامر ونواهي وجدوا فيها ألف أمر وألف نهي كما قال الإمام القرطبي فيها ألف أمر وألف نهي ده هو عشان ينفذ الألفين دول ها؟ سبحان الله فألف أمر وألف نهي وأنا قلت لك عن طريقة قراءة القرآن بتدبر تقرأ الصفحة وجنبك ورقة تقول الصفحة دي فيها أمرين فيها خمس أمور فيها أربع نواهي وتقف كده مع نفسك تقف تقول إيه أنا بعمل كم واحدة من دول ترتكب كم نهي من دول طب انت بقى وهكذا وحدوا الله لا اله الا الله وعلم ادم الاسماء كلها جاء بها الامام البخاري بخصوص حديث الشفاعه حديث الشفاعه تحفظونه يجمع الله الخلائق يوم القيامه فيما أورده الإمام البخاري ما ليس في صحيح البخاري أهو. يجمع الله الخلائق يوم القيامة وتقترب الشمس من الرؤوس ويتصبب الناس عرقا اللهم نجنا يومها يا رب العالمين منا من يصل العرق إلى كعبيه ومنا من يصل العرق إلى ركبتيه ومنا من يصل إلى حقويه منتصف يعني ومنا من يصل العرق إلى صدره ومنا من يغطي العرق شحمتي أذنه ومنا من يسبح في عرقه مين أهل العرق دول قال اللي ما تعبوش لله في الدنيا الست اللي تقول لك اصل الحجاب والخمار والنقاب ده بيخليني عندي حساسيه عشان بيعرقني طب يا ست مش عايزه شعرها في الدنيا ان شاء الله هتعرقها في الاخره بس عرق عن عرق ها؟ يعني لا تضيع حبة العرق عند المرأة المحجبة المنقبة الملتزمة بأمر الله لا تضيع هذه النقطة عند رب العباد سبحانه طب ربنا عوضها ازاي؟ قال يضعها في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله فاللي يتعب في الدنيا لله ويعرق في الدنيا لله ويكد في الدنيا لله ما يعرقش في الآخرة اللي يتعب في الدنيا يستريح في الآخرة واللي استراح في الدنيا ياخد على دماغه في الآخرة. فيجتمع الخلائق ويطول اليوم اليوم يطول قوي فيجتمع علماء الامم يعملوا اجتماع وسع ماذا نصنع نعمل ايه ايه الخروج من الموقف ده نذهب لاحد يشفع لنا عند رب العباد بايه بدايه الحساب يا دوب بس عشان مجرد ايه ان الحساب يبتدي ومن طول ال... ومن شده هذا اليوم وطوله يتمنى العباد أن لو ذهب بهم إلى النار أخف إليهم من انتظار هذا ال- ال- ال- المجهول الذي ينتظر وقوع البلاء فيقول العلماء علينا أن نذهب إلى أبي البشر آدم خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها ده الآية اللي بيفسر فيها العلماء وعلم آدم الأسماء كلها سورة البقرة يا آدم يا أبانا قعد يمدحوا فيه ربنا خلقك بإيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة وعلمك الأسماء وقال و و إلى آخره. اشفع لنا عند ربك قال لست لها ليه؟ قال لا لست لها لقد نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فأكلت يا عم ربنا تاب عليه ده احنا بقى اي حاجه كل حاجه عايزينها ماشي اي حاجه يا عم ما خلاص هو ما زال يذكرها رواية الإمام مسلم والترمذي ما ذكرش الذنب قال لست لها وخلاص لست لها طب وبعدين نروح فين؟ قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله من بعد اذهبوا إلى ابن نوح يا نوح يا طول الأنبياء عمر يا يا يا يا يفضلوا يمدحوا فيه اشفع لنا عند الله لست لها ليه؟ قال دعوت على قومي يا عم ما كان يستاهلوا انا تعبت طب نروح فين فين ابو الانبياء روح لابي الانبياء ابراهيم انت بقى خليل الرحمن وانت بقى من اتخذك الله خليلا وانت بقى ابو الانبياء و... لا لست لها لقد غضب رب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم لقد كذبت في حياتي كذبات ثلاث يعني ما كانش بيكذب ولا حاجه قال آه، الراجل يعني آه، اساله كبيره اهو ده حاجات في معارض الدعوه اه طيب يعني نروح فين؟ قالوا كريم الله موسى هو يكلمه يا كريم الله كلمك الله يعني وكلم الله موسى تكليما واصطفاك على الناس و... لست لها ليه؟ قتلت الراجل المصري وعملت وسويت لا لقد غضب ربي ذهبوا الى روح الله يا عيسى يا سيدنا عيسى يا روح الله اظن انت بقى يعني معجزه الله بقى و... آه، كلماته التي القاها الى مريم وروح منه أن لست لها ولم يغفر ذنبا أنا لست لها أين أنتم ممن قال أنا لها أنا لها ازاي انتوا تايهين وقاعدين بس تخبطوا على الابواب اللي مش مظبوطه قول على باب الرئيس اذهبوا الى اخي محمد عليه الصلاه والسلام يا محمد يا خير خلق الله يا خاتم رسول الله ها يعني اشفع لنا عند ربك قل انا لها انا لها من عنده اذن مسبق فيسجد تحت يقول لي هو نفسه يحمل فاسجد تحت العرش فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتح علي من قبل يعني ربنا يديله كلام ما يعرفش يقول قبل كده يقول يا محمد انا كفتك الصلاه أما كفاك القيام أما كفتك العبادة أما كفاك الصيام أما كفاك القيام والتهجد حتى تورمت منك الأقدام يا خير الأنام سل تعطى واشفع تشفع يقول ايه يا رب أمتي أمتي فيأذن الله عز وجل بأن يبدأ الحساب أول حاجة بتبدأ الحساب إيه؟ تطير الصحبة وكل إنسان ألزمناه ألزمناه طائره في عنقه عشان لا ده انا خدت ورقه غلط لا لا لا السوق كده مش بتاعتي لا يا حبيبي الزمناه باب الالزام الزام طائره في- ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه ايه منشورا اقرا كتابك يقول الحمد لله انا ما بعرفش اقرا لا يا حبيبي هنقريك هنقريك بقى التافه بقى والفيلسوف طب يا سيدنا شيخ هو مكتوب بأنهي لغه من الشمال دي ولا من اليمين الشمال ولا كوفي ولا بالطول يا ابني هتقرا وخلاص ما تشغلش نفسك انت بيض الصفحه من دلوقتي ما تسويتهاش الله يبيضها علينا وعليك تعال بقى وعلم ادم الاسماء كلها دي جاء جاءت في قصه ابينا ادم نقف وقت برضه مع الامام البخاري الله سبحانه لما اذن ان يعمر الكون اعلم الملائكه مجرد اعلام هم اللي موجودين في الكون في الوقت ده مسبحين محمدين به- بحمد الله اني جاعل في الارض خليفه نقف عند كلمه خليفه اولا من بشريات ما يبشر الرسول به امته لن تقوم الساعه حتى تعود الخلافه الراشده يعني عيد علينا ايام ان شاء الله الله يا ربنا يا رب يجعلنا الى هذه الايام ان نراها ان شاء الله او لابنائنا ان شاء الله خلافة راشدة على منهج النبوة يعني الخلافة الإسلامية ترجع تاني إن شاء الله رب العالمين أنت يمكن تبص على الصورة دلوقتي تقول يا راجل طب إزاي؟ قدرة الله فوق الشك والتهم لما ربنا يحب يعمرها في حتة ويخربها في حتة يقول لشيء كن فيكون المسألة مش عايزة إيه؟ يعني آه سبحان الله العظيم يعني إذا أراد الله عز وجل أن أن ربنا سبحانه وتعالى شوف لسه بيكتشفوا من أسبوعين مرض جديد والعياذ بالله تفشى في امريكا وفي بعض الدول الاسكندنافيه في شمال اوروبا مرض كالايدز واشد بثا من الايدز لسه لسه برضه لسه مش عارفين في اه بدا ال- ال- العشرات يموتوا منه سبحان الله قال لك كله من الانحرافات الخلقيه فنحمد الله ان عافانا اه جعلنا خير امه آه سبحان الله العظيم فالخلافه سوف تاتي العلماء اشترطوا في الخليفه خليفه بتاع المقام لا خليفه المسلمين او الامام في امامه كبرى وامامه ايه؟ صغرى، الامامه الصغرى امامه في الصلاه، اسمها في الفقه ايه؟ امامه صغرى. امامه الصلاه اسمها ايه؟ امامه صغرى. لكن في امامه كبرى دي ايه؟ الحكم ما امامه وامانه ومسؤوليه. لابد ان يكون في الامام 11 صفه. 11 احد عشر صفه. لابد ان تكون موجوده في الامام. طبعا هو مش وقت الكلام ده هنيجي طبعا للايه للايات وهنفسر ان شاء الله ونتحدث عن هذا الموضوع تفصيلا لكن احنا النهارده بنتكلم عن وعلم ادم الاسماء كلها فربنا اعلم الملائكه اني جاعل في الارض خليفه كان في هذا الوقت مع الملائكه يعيش الجن والجن منه المؤمن ومنه الايه الفاجر والفاسق وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا ايه طرائق قددا يعني هما طرق برضه زي ما الانس طرق بس في قاعده الجن لا يراه الانس والجن يرى الانس والجن له اماكن يحيا فيها لا دخل لك انت بها ما تكبرش في العمليه معاك ومع عائلك وتقعد تحكي عن العفاريت دي النهار اه اصل انا كنت ساكن في بيت لما انظره كان قتل في واحد ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث ايه؟ لا ترونه اصدق كلام ربنا ولا اصدق كلام بتاع وزن مش في كرواتيا الاسبوع اللي فات قوموا القيامه مرتين ها مره وقال لك لا ما قامتش هتقوم يوم الاربع استنى يوم الاربع برضه ما قامتش وبعدين بقى طب تقولوا لنا بالظبط امتى؟ وانا انا فريق حق على عباد الله حق- والقريه اللي كانت في ال- في الهند دي ولا من شهرين ثلاثه اللي باعوا ال- ها ولا فيتنام مش عارف ولا فين قال لهم ال- الراجل عايز يستولي على فلوسه هت- هتشتغلوا ليه؟ قال يا مال الاسبوع الجاي طب نعمل إيه؟ اللي باع واللي خلاص بقى سبحان الله العظيم لا وسيدنا عمر ها وهو رايح الشام عدى على صومعه الصومعه تجد قالت صومعه راهب دخل عليه عم صباحا ايها الراهب خلي بالك من عم صباحا دي. ها عم صباحا يا راهب قال له مرحبا فيقول امير المؤمنين مرحبا امير المؤمنين قال له منذ كم سنة انت هنا قال له كم سنة قال له منذ سبعين سنة قال له ومن تعبد تعبد مين قال له اعبد رب العباد قعد سيدنا عمر يساله كم سؤال عرف ان الراجل العقيده مخوفه او مفوته خالص مفيش لا اسلام ولا توحيد ولا فبكى عمر مش عارف ايه قال ابكي عليه اضاع دنياه واخراه قاعد حارب نفسه من كل حاجه ها طب ياكل يا باشا بعض صايم قائم سبحان لمين لغير الله اضاع دنياه واخرى لكن المسلم بفضل الله لا تضيع عليه الدنيا ولا تضيع عليه الاخره اللهم متعنا في الدنيا بطاعتك وفي الاخره بجنتك يا رب العالمين خافت الملائكة أن الجن المخلوق الجديد يأتي على غرار الجن الجن كان بيعمل إيه بيشتري الصعب القوي يقتل الضعيف في عالم البحار الحوت ياكل السمكة الصغيرة والغابة الأسد ياكل ال... هل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إيه اللي عرفك إيه اللي عرفك أن هسك الدماء يوم الناس لأنه قاس المخلوق الجديد على إيه على ما سبق قال إني أعلم ما لا تعلمون وعشان يحط الملائكه في مكانهم عشان الملائكه يعرفوا قدرهم بالضبط راح ربنا معلم سيدنا ابونا ادم الاسماء عرف الاسماء المسميات انت تطلع تلاقي الاسم موجود ده حائط ودي نجفه ده ميكروفون وده راجل وده ست المسميات كلها واحده ما تختلفش على اثنين ونختلف في اللغات لكن المسميات ايه؟ واحد جت منين دي من المنبع منين من تعليم الله لابينا ادم ويقال يعني يقال في بعض الروايات الإسرائيلية أن أبونا آدم لما افترق عن حواء قعد قعدت تدور عليه الليل نهار راح فين؟ هو يدور في النهار ويستريح بالليل فأول ما التفت فيه قال له اسكتي ده أنا تعبت تدور عليك بالنهار واستريح بالليل قالت احنا من ساعة ما افترقنا وأنا قاعدة مكاني هنا سبحان الله لا إله إلا الله يعني طبعا اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا ورد به خبر عن بني اسرائيل لا تصدقه ولا ايه ولا تكذبه ربما صدقت ايه كاذبا او كذبت صدقا او صدقا يعني سبحان الله بس ما وافق الكتاب والسنه المشي لكن يعني مش معنى كده ان ده ايه إجح... يعني اجحاف بحق المرء ابدا والله ولكن روايات يعني مش كل ما يروى في الكتب يعني يصدق ويقال المهم علم ادم الاسماء كلها وحصل امتحان من كان من نجح ومن رسب من تفوق ابونا ادم اول ما عرفوا كده امتحانك لما يسألهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا إيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا دي خطيرة الآية دي ليه مش كل واحد يبكي لا تعرف تتكلم ولا بس حلال حلال تتكلم على الله تتكلم على الله يعني ايه ما هو تتكلم على الله بس ما توديش داهية وتحمل الفتوى قول انا سمعت السؤال ده في الناس الفلاني والشيخ الكذا في النص لكن تروح تغير الكلام وتحور الكلام اتق الله يا عبد الله اتق الله طيب الآية الثانية لا شية فيها قصة البقرة قصة الايه؟ البقرة اللي سميت اسمها الايه؟ السورة قصة البقرة تعلمون قصتها لكن نقولها من باب أن أولادنا يسمعوها أتمنى ألا أسمع شكوى من أب أو أم وبالذات من ولاد مرواد النسل انا ببقى سعيد فيهم اولادي اللي في المسجد ببقى سعيد فيهم متفوقين في دراستهم مطيعين لابائهم وامهاتهم قدوه صالحه في المجتمع اما اشوف ابني اللي بيحضرني في المسجد ابوه وامه بيشتكوا لا لا لا حتى ولو كان ابوك سكير خمر فما عليك الا ان تطيعه وان تبره وان تحترمه وان تنحني له وان تظهر له من البر والخير ما يجب عليك ان تظهره يا بوش اوعى حاسب وحاذر أن يبيت أبوك غاضبا عليك حتى وإن كان رجلا منحرفا أو أمك حتى وإن كانت عاصية أن تبيت باكية منك بسبب أو من غير سبب قبل ما تنام اطمئن أن الأب والأم راضيين أما حكاية أصل أم بتفرق بينه وبين إخواتي أصل أم بصراحة بتحب البنت عننا أصل أم بتحب حماد عن مش عارف لا الكلام ده كله لا يسوغ لك أن إلا أن كل ليلة تسترضيهم ثم الرسول قال له ايه صلى الله عليه وسلم رايح فين قال له رايح عند رسول الله جاد ابو اجاد لك ام اب لك ام قال له ايوه قال له ايه وبكيا ابكيتهما وانت اتي هيقع عليك وانت مسافر جاي ورايح تجاهد عشان يمكن تقتل قال نعم قال اذهب واضحكهما كما ابكيتهما والزم اقدامهم فثم الجنه عند رجليهم هتلاقي ايه شفت الجهاد في سبيل الله ومع رسول الله وفي اعلاء كلمه الله والرسول قالوا لا روح ارضيهم روح ضحكهم روح اقعد عند رجليهم هناك هتلاقي الجنه مش هتلاقيها في ارض المعركه انا مش عايز اخوض بقى في في من يترك بقى الاسره ومن غير عائل وتحت عناوين شتى ويطلعوا لنا بقى في في اراء غريبه لا سند لها لا من الكتاب ولا من السنه مش هاخد في ايه مباشره عشان مش عايزين ايه نقطع حصار وبتاع يعني المساله بقى يعني ما ايه وعلى ذكائك انت فهم الباقي يعني للاسف يحزنني ان يعملوا اجتماع في مسجد عشان ايه احنا عايزين بقى نعمل اجتماع عشان نطير عمر ده من الساحه مسلمين موحدين بيخرجوا في سبيل الله ومن ومن ضمن الجهاد ان يجاهدوا عمر فاتباع عمر يقول لك عايزين نطيع حته الانفراد ربنا يهدي. شفى الله مرضى القلوب هذه دعوة الله تفسير عمر حضور عمر أما عشان أنا يعني أقول لك أن طريقة تشبيهها خطأ ما تعتبر ده يعني لأن ولاءك ليس للإسلام لو كان ولاؤك للإسلام لقبلت النصيحة سواء كانت لك أو عليك والله لك أخذت بها ف- فصنعت خيرا ف- م- مش لك مش عارفة أن النصيحة زايدة شوية أو سخنة شوية أو أو خلاص يا أخي وجزاك الله خيرا احنا عايزين آه، سبحان الله بعدين عيل لسه كان يعني قاعد على القهوه من شهر وبعدين مجرد لحيته طلعت غير الجباب خطير وحط سواك وخرج خرج 40 يوم صار ابن تيميه لابد ان يطور عن الناس في اقدارها ولابد ان نحترم الناس وان نجل اهل العلم وداعي للخوض في الاعراض لا. بعدين يعني ما نسال لها السلام يعني سبحان الله يعني دي ما ت- والله اهلكم راضيين بكده هم احرار اياك يا سيدي تخرج بقيت حياتك تخرج يا اخويا اياك ما ترجع الا لما قبل ما تموت بسنه اخوك ده انت شايف كده صح لكن ليس لك سند من كتاب او سنه لما انا واحد يخبط عليا جاي لي من من من من الصومال جاي يبلغ بيا يعني يبلغني دعوه الله لا جدع ده انا اللي اجيب انا اللي اجيب انا اللي مكلف ان انت لما تسال انا اللي أجيب. خليني لما تفهم لغه عربيه وتفهم القران سبحان الله. لا اله الا الله نسال الله ان يشرح صدورنا جميعا وان ينزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وان يجعلنا اخوه متحابين في الله آه. آه، الله سبحانه وتعالى في مسألة ال- البقرة صعبها على بني إسرائيل لأنهم شددوا فشدد الله عليهم في مجالس النساء اليوم بعض المجالس يشددوا على الأخوات دلوقتي حرموا من ضمن ما حرموا قراءة الصحف والمجلات حرام اللي يشتريها حرام ليه يا ست؟ جبت منين الفتوى دي؟ هاتوا الصحف فيها غيبة ونميمة واللي بيقرأها كأنما هو مغتاب مين اللي قال الكلام الغريب ده؟ يعني انا اقعد منعزل عن العالم ما اعرفش مين اخويا اللي بيتذبح في القدس ها؟ وبنتي اللي بت- بتقتل في في في القدس او في فلسطين او في بورما او في تايلاند واقعد كده منغلق عن العالم ما اعرفش ايه اللي بيحصل للمسلمين حتى ادعي لهم دعوه خير ازاي انقذنا من العالم؟ لا تشددوا فيشدد الله عليكم حرموا عليهم اكل اللحم ليه يا ست؟ الجزارين بيسبوا الدين اللي بيذبحوا بيسبوا الدين شوف اغتابوا المذبح وغتاب وكسرين كلهم مع ان فيهم اناس وكثير منهم طبعا يتقي الله رب العالمين وحسابه على الله والمسلم كل ما شهد بان لا اله الا الله محمد رسول الله يذبح على اسم الله سمى ام لم يسمي افرض انت ذبحت سيدك فرخه او ما على ذلك ونسيت ان تسمي الله ذبيحتك حلال ام حرام حلال حلال ان شاء الله لانك بفضل الله مسمى في كل وقت وغفر لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فمن شدد شدت على بني إسرائيل الراجل فقير عنده 11 عيل وأخوه مليونير ما عندوش ولا عيل مين يرثه؟ أخوه أخوه مستني يموت يموت ما ماتش راح قتله وجري سيدنا موسى كريم الله قال له أخي قتل ولا أدري ما الذي قتله اسلام بني اسرائيل بقى بني اسرائيل يحبوا الايه؟ الاشاعات يحبوا الحاجات اللي زي- ايوه مصيبه زي دي اه طب نعمل ايه دلوقتي؟ ايه نعمل ايه؟ سيدنا موسى قال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. هم قالوا يا موسى يقول لك ان اخاه قد قتل ولا يدري من القاتل فتقول لنا اذبحوا بقره، ايه علاقه ذبح البقره بايه دي ايش دخل دي بدي؟ يقول حاضر تذبح بقره خلاص. ان الله مش ده بيقول لهم انا بامركم يقول ان الله يامركم أن تذبحوا بقرة شوف شوف التهريج بقى قالوا أتتخذنا هزوا يا موسى بتستهزأ بنا بتستهزأ بنا سبحان الله كريم الله هيت- هيستهزأ بنا في, في أوامر الله يا راجل ده اتهموه بأنه قتل أخاه هارون يبقى في اتفاق غزل أريحة ولا غيره ها ما يتهمش أي حد إنه يقول لك إزاي ده الراجل مش قرابين اللي في الكريت قال له ازاي تستاذن عن اريح إذا طب غزه وسكت غزه وراح طب اريح ازاي طلع لهم ثوره من دم شوف الاصحاح رقم كذا صفحه الكلام ده ملعون من عمر اريحا اهو فهم يتهم ما تقول ده مسلم مش مسؤول مسلم عربي وهو بيتكلم طلع المصحف وقرا ايه ده ده كتب ازاي يبقى متطرف ها يبقى بتوع المساجد ها يبقى مصيبه تاني بيعتمد بتقول لا لا لا فنديتهم أريحة بناء على تعليم التوراة وكان وزير الدفاع بتاعهم موسى ديان بعد 67 راح قال أسرار بعض أسرار من الحرب الصحفيين بيسألوه يا عم مش ده خلاص خلاص احنا مش هنسألك تاني انت بتقول أسرار بتاعت المعركة طب ما العرب كده يسمعوا قال لهم العرب لا يقرؤون وإن قرأوا فإنهم لا يفهمون وإن فهموا فإنهم سريعا ما ينسون دارس شخصيتك عرفت احنا العاطفه بتاعتنا سبحان الله وتنزل على سبحان الله تحت الزلزال توصل كل الناس يا خبر لا لا احنا نتاخد نروح الجوامع بقى وبتاع الارض تسكت شويه خلاص بقى نشوف شغلنا بقى لا اله الا الله بالضبط زي ما ربنا حكى عن هؤلاء الذين ركبوا ال- البحر لعب بهم الموج خلاص اوشكوا الغرق لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين بس انت وصلنا على البر فلما نجاهم إلى البر إذا هم بربهم يشركون هكذا الإنسان طبيعته إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا ما به من ضر ها، هل مر كأن لم يدعنا إلى ضر نفسه شوف شوف شوف شوف الآيات بتتكلم عن نفس الإنسان إزاي تحت الجد النذور اللي بتتعمل دي انت بيبدأ الواد تعبان في المذاكرة يا سلام لو ربنا يكرمنا السنة دي بس في الثانوية العامة ويجيب الواد 85 ها حتى يدخل حتى كلية العلوم هذه يعني مثلا كلية العلوم دي مثلا يعني ايه حتى يدخل كلية العلوم ها انا هبدع عايزك يا عم خليها خروج ايه يعني بخليه بكلام ربنا يا اخي ده الواد هيدخل يقول لك بس ينجح بس ويدخل اشوفه بس في الجامعة بس ينجح الواد ويدخل الحته اللي كان ابوه بيتمناها يجي يقول لك سيدنا الشيخ انت فاكر النادر ده انا كويس ويخرج في دي تعرف انه وراه حاجه الحاله اللي من دول يعني ما ينفعش لا اله الا الله لقيت عليه تخفيض عملت له خصخصه اوام لا اله الا الله خلاص فنزلت عليه الضريبه الموحده انت كنت بتقول ايه فانت ما تبقاش فنجري بقك ما بلاش النزور الموسعه لا ما تنزلش قوي تحت النادر ده خفاها شويه جاء الست اللي اللي جاي الاسئله تجي لنا يقول لك انا كنت ندرت ان لو ابني ربنا شفاه اصلي كل يوم 100 ركعه كل ركعتين كل ركعتين جاء وقت عليها م- م- مش معقول طب الحل ايه؟ طب ما عنديش حل مش 100 ركعه طب قاعده هي كده ان النذر لم يفرضه الله عليك فاذا فرضته انت على نفسك صار فرضا فان قصرت فيه فوسبت عليه يوم القيامه مساله صعبه مساله صعبه طب وليه؟ ان الله يامركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا فاتهموا كريم الله موسى بأنه قتل أخاه لأن هارون كان حنين فطلع هو وأخوه الجبل فأدركت هارون المنية فمات فدفنه موسى قال أنا هنزل لبني إسرائيل الناس ما يسألون راح دفن في السجن. أين هارون؟ قال له موافاته المنية غفاه الله لا أنت قتلته ليخلو لك الجو أو. كريم الله ونبي الله ورسوله اقتل يبقى قاتل ارهاب يعني ازاي سبحان الله فراح الملائكة حملوا جثة هارون فطارت أمام بني إسرائيل فرأوها سليمة ده الطب الشرعي بيثبت أن مات بالسكتة القلبية بأمر الله لا تكونوا كالذين إيه آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا جماعة اذبحوا بقرة قالوا طيب البقرة دي يعني فبص اذبحوا بقرة حق عظيم سلام لايه للامر يروح جاي السوق جايب بقرة وذبح صح لا عند- عندنا صح عند بني اسرائيل ايه لا مش صح ده البقرة دي سنها قد ايه كده لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك راح ورجع طب انت قلت لنا على السن طب لونها ايه يا ابني يا البقرة هتبقى اي بقرة هتبقى الصفراء فاقع لونها تسر الناظرين يعني زي ايه قال كأن الشمس تشع من جلدها صفرة لدرجة ان تبص كأن الشمس في جلدها من جوه طيب البقرة دي قاعدة للبن ولا للحم ولا للحرف قال لا يعني لا تسقي الحرف مسلمه لا شية فيها ما فيهاش ولا حته بيضة قعدوا يدوروا الاوصاف دي كلها ما تنطبقش في بني اسرائيل الا على بقره واحده والبقره دي لها قصه توحد الله يلا.
ولد ابوه رجل صالح جاب عجله صغيره وربطها في قتلها في البراري شرعا اللي يجي يجري وراها تجري يعني بقره غير مستأنفه عامل زي انت اللي بتشوفوا جماعه الهبل بتوع اسبانيا والجماعه دول والامريكان لما ي- يركبوا الثور الهايج ويمسك يربطوا له ايده يفضل الثور يتنطط اهو ده لو مات مات منتحرا عاش كافر ومات منتحرا جمع فاوعى شوف عظمه الاسلام بقى من ركب البحر وهو مغتلم يعني بحر ايه هايج فمات كان منتحرا يعني ما تكفرش والطلب موجود استنى يا اخي ما الطلب ينقشع لا لا لا من اكرس على رب الخطأ ايوه الله ستار لكن خذ الاسباب خذ الاسباب الاسلام بيحافظ لك على كيانك فالراجل ادركته بالمنيه فقال لمراته لما ابني يكبر انا ما تديلوش حاجه انا كنت بروح الارض اجيب المحصول اللي فيها اقسمه ثلاثه تلت ابويا وامي وتلت بيتي وتلت اتصدق به في سبيل الله ربنا هيكرمني بايه في الولد ده وفي العجله الصغيره دي كان ابوهما صالحا فالولد كبر وضاقت الحياة به وبأمه الأرملة قالت له يا بني إن أباك قد ترك لك بقرة في البراري روح هاتها وبيعها قال له طيب قال لها طب يا أمي وأنا إزاي أعرفها قالت أبوك قد وصفها لي إنما جلدها مذهب كأن الشمس تشع منها إذا ناديت علي وقلت تعالي بقدرة الله جاءت إليك طيعة أما أي واحد ينادي عليها مش هتيجي دي متبرمجة راح الولد تعالى بقى جات البقرة وقتها قالت روح بيعها في السوق بكام؟ قلت له بيعها ب 100 درهم اه راح وغيتها قبل واحد في السجن قال له رايح فين؟ قال له رايح السوق ليه؟ قال له بيع البقره دي قال له تبيع تبيع- اشتري قال له اشتري قال له ب 200 بالله عليك تبيع ولا ما بيعش؟ يبيع في مصر قال انتظر حتى اسال امي اولادنا يسمعوا عشان يشوف ياخد نص ده لان احتمال لو باعها في الدنيا يبقى ظالم وامه مش عايزه تبقى ظالمه مالي يبقى فيها جشع يا عم ما دام هو راضي قال بس كلفته كلفته اه ماشي البلد الوحيد اللي في العالم اللي مكتوب في المحلات البضاعة المباعة لا ترد ولا تسد ده انت بتصدق تنزل الزبون الحاجة بقى روح عند دولة الكفر تاخد الحاجة وبعد ما تدفع مش حقوق ترجعها له ويعتبر لك يجيب لك غيرها يديك فلوسك الكافر يعني يقول هيدخل النار والحاج محمود اللي بيحجه كل سنة هيصدق الى ازاي يقول لك اه ما ينفعش طلعت من المحل خلاص ازاي يعني البيعان بالخيار طب انت كسبت دلوقتي ويوم القيامه لما اتعلق انا في رقبتك كمشتري تروح فين من الله البياعين التانيين الكبار بقى بتشار الجمله يقول لك خلي بالك ال- السنه الجديده هتشد السلعه الفلانيه وتروح مخزن الايه يقول له فين يا حاج يقول له مفيش منين منين كسر الغراب طب منين مفيش يا عم الحاج ده انا مزنوق ده شويه خشب ولا شويه اسمنت ولا شويه حديد ولا بتاع ده منين وهو لا يعلم انه اذا احتكر فقد لعن المحتكر ملعون يعني مطرود من رحمه الله لا صلاه ولا زكاه ولا حج ولا كله ما ينفع ملعون يعني مطرود الم- المحتكر ملعون والجالب مرزوق بيجي بالسلعه لا يا عم خد يا عم يعني بكره ربنا يفرج علينا وعليه يسره ولا تعسره امال ايه رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى سامح في كل معاملاته ماشي يا عم عليا ب- ب- بناقص 100 ماشي ناقص 100 يا سيدي اخدها يوم القيامه منك اخد ال 100 اخد 100000 اخد قصر في الجنه ايهما اربح ايهما اكسب قال له اسال امي يا ام انا لقيت واحد بيقول لي قلت له خلاص يا أخي، السوق جاي ان قبلك بيع حاله ب 200 وهو ماشي بالسكه قبل الراجل قال له هتبيع قال له بيع اشتري يا عم قال له اشتري ب 300 قال له اسال امي برضه لو فيلسوف من فلاسفه العصر يقول لك ده مش فاهم لغه السوق لا انت هو يعرف لغه السوق وانت تعرف لغه السوق ها؟ في فرق بين الخفض والهمز المشرق والمغرب فالمهم امه فهمت الحكايه قالت له يا بني والله ما هذا بشرا ده مش بشر اساله قول له ابيع ولا ما بيعش الحكايه مش سهله قال له قال له بقول له امك بتقول امي بتقول لك ايه ابيع ولا ما بيعش قال له بعها ولكن لا تقبل في ثمنها اقل من ملء مسكها ذهبا يعني البقره بتتبع وتتسلخ وتفرد الجلد بتاعها وملاها سبايك ذهب هو ده تماما المواصفات بتاع البقرة الصفراء الفاقع لونها تسر الناظرين لا شية فيها المسلمة اللي فا- لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك لا تدخل الحرث ولا كل ده كله لم تقع هذه المواصفات كلها إلا في بقرة اليتيم ابن الرجل الصالح شوف القصة ماشية ازاي راحوا جابوا سي- سيدنا راح ذبح البقرة فقلنا اضربوه ببعضها واخدين حته لحمه وضاربين الميت راح الميت واقف على رجليه يا كريم الله قال له نعم قال له اخي قتلني راح ميت تاني يشاهد بعد كده سبحان الله هم اهل كفر لا شية فيها هكذا ذكر الامام البخاري رضي الله عنه الآية الأخيرة في هذا الدرس وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها شئتم منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم أو خطاياكم على خطأتين سنزيد وسنزيد المحسنين. إيه قصة دخول الأرض؟ ادخلوا هذه القرية. طبعا أنتم عارفين نجاة بني إسرائيل من من فرعون مع سيدنا موسى. هما سبحان الله عشان تعرف تاريخهم بإيجاز بسيط عشر دقائق هما عبروا مع سيدنا موسى لسه رجلهم مبتله من البحر ولا موسى ده يلحقنا فرعون ما تخافوش ان معي ربي سيهديه عبروا وعدوا وصلوا الى صحراء سيناء نجاهم الله من فرعون خلاص منا ولا مش منا كان الواجب بعد النجاه انت بتعمل ايه لما بيبلغك كان الواد نجح وخد الاعداديه ولا ثانويه عامة ولا خلص اول حاجه بتعملها تروح تخر لله ساجدا صح ولا لا او على الاقل تقول الحمد لله يا رب العالمين احمدك يا رب آه، اول ما عدوا لقوا جماعه قاعدين على الشط جايبين تمثال وعاملينه اله وبيعبدوه موسى نعم اجعل لنا الها كما لهم الهه اول الايه اول القصيده هذه بقى اول قصيده كلها انت ما عادش بقى يا موسى يعني خلينا برضه هنا يا جماعه اتقوا الله اللي بيعملوه ده مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا وما غلط قالوا طيب مشوا مع سيدنا موسى شويه قالوا صحراء سيناء ده حر انت لكيف امال يعني صحراء سيناء ايه فيها مكيفات هوا طيب راح ربنا ايه ظللنا عليهم الغمام في عز الصيف الدنيا مغيمه عشان تمنعهم من حراره الشمس وبعدين قال انت الصحراء هناكل منين؟ قالوا ما تخافوش. طائر الشمال يجي طاير افواج افواج يروح واقع قدامهم بلوشي كده وعلى الشجر فصل شجر هناك في الصحراء عليه ايه المن اكل كده زي- نوع زي العسل كده اكل جميل لذيذ يعمل طاقه ادي المن وادي السلوى وادي الغمام حلو عند بني اسرائيل مش حلو قال لا قالوا طيب بقى استنوا هنا بقى ها؟ وانا بقى ذاهب لميقات ربي الميقات كان يا رب العباد 1030 يوم تيجي على جبل الطور راح سيدنا موسى 30 يوم مستعد للقاء الله فصايم ريحة فمه من شدة في الصيام ايه انت عارف ريحة الصيام قبل المغرب كده بيبقى ايه لخلوف فم الصائم عند الله خير إيه؟ من ريح المسك فسيدنا موسى رحت كده اكلم ربنا وانا ريحة بقي كده اخواكم شوية حشائش من الارض بتطلع كده عشان يغير ايه قال يا موسى اني احب هذه رايح روحكم 10 ايام كامل زودنا 30 10 كمان فتم ميقات ربي ايه 40 ليله هارون قال له خلي بالك اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين سيدنا موسى مشي من هنا في واحد اسمه موسى السامري قاعد عامل زي بتوع الاعلام كده وال... واجرك الله ها؟ ها؟ حاول ها؟ حاول البلاوي خلي بالك هو كان يفهم في الطبيعه وفي الفلك والاتجاهات بتاعت الريح وعلم الارصاد يطلع يقول لك خلي بالك الجو شديد البروده تقعد انت تحار يا ابن الحلال تنزع على المهم يعني هو الراجل ما بيقراش الغيب وهو غلبان فالمشكله ان موسى السامري فاهم فراح ايه قال لهم ايه انتوا يا حراميه انتوا يا بني اسرائيل انتوا مش سرقتوا الذهب بتاع المصريين الغلابه اللي كل واحد يجي يضحك عليهم شويه على مدى 7000 انتوا مش سرقتوا الذهب؟ قال ايوه سرقنا الذهب قال طب السرقه حلال ولا حرام؟ قال لا السرقه حرام طب هاتوا الذهب لموا الذهب انا هخلصكم بالحرام ده راح طاهر الذهب مشكل منه عدل له فم وله فتحه في المؤخره ويعملوا مع اتجاه الريح ب- ب- بتجويف معين و- ويبدو كان عالم من علماء الموسيقى ولا الصوتيات ها بس بدون المرئيات فسبحان الله ايه يدخل الهواء من فم العج يطلع من المؤخره زي صوت الصور بالظبط عجلا جسدا له ايه خوار صوت العجل تماما قال لهم هذا الهكم واله موسى هم لسه كانوا بيعبدوا في مصر هنا عجل ابيس وايزيس واوزوريس وام الاله وام مش الخيبه بتاع الثقيله اللي بيدرسوها للعيال يقول لي يا بني ده في كتب الاسلام ان جدك الفرعون يا ابني انا مش جدي فرعون يا ابني انا جدي عمرو بن العاص ها جد ابو ذر ها جد الزبير بن العوام ايه اللي جدك فرعون ده سبحان الله المهم تتزوج بالعافيه غيروا تاريخنا لا اله الا الله احنا مسلمين موحدين الحمد لله آه، كان جد وربنا تاب علينا الحمد لله آه، ماشي عشان برضه احسن واحد يطلع بتاع تاريخ يقول لك هي علم الاجناس انتربولوجي يا سيدي خلاص انتربولوجي أنت- أنا- أنا- وانا غلطت صباح الله انا غلطت في البخاري معنى البخاري المهم راح رئيس تجديد يا اخوانا راح راجع سيد آه، ربنا ما اعجلك عن قومك يا موسى عجلت اليك رب هم اولئك على اسف وعجلت اليك رب الا انا فتنا قومك من بعدك فاضلهم السامري سيدنا موسى تلقى الالواح وراجع لقي بني اسرائيل تبعوا عباده الله ورجعوا لعباده العجل قال فالقى الالواح اول حاجه هذه الذكاء الوا- الواح ده ايه؟ كلام الله راح من جد غضب عيني لله راح القى الالواح مين اللي يقدر يمسكه واخذ براس اخيه يجره اليه قال له يا يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي شده قدامه كمان تعالى ايه اللي انت عملته؟ قال له انا خفت اقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي المهم حرق العجل ون- ورماه في اليم في البحر وقال لموسى السامري ان تقول في الحياه ان أن تقول في الحياه ايه لا مثال يجي له مرض جلدي بحيث ان اي نوع من الهواء يعدي على جلده يصرخ ويتالم حد ما يقدرش يقعد جنب حد ينعزل الى ان مات والعياذ بالله رب العالمين بلعنه الله سبحان الله فنوصل للمساله دي قال يا جماعه دلوقتي دي غلط تعالوا بقى انا هنقي شويه منكم بالنيابه عن بني اسرائيل يعتذروا ويتوبوا الى الله نيابه عن بني اسرائيل كلهم راح تختار 70 واحد عينه منتقاه دول الايه الصالحين بتوع ايه بني اسرائيل فقرب من جبل الطور قال اخفضوا اصواتكم ان الله سوف يكلمنا هو ما الذي اعلمنا انه الله كلام الله بيقول لك يا موسى قال لهم نعم كان صبور قوي يا جدع ستار لا انا لو ممكن منكم ستار يا رب سبحان الله شوف شوف اللي في الرسل ربنا بيديهم قدره ازاي صبر صبر ع- ع- عجيب سيدنا الحبيب يقول ايه؟ كل ما كان يؤذى رحم الله اخي موسى لقد اوذي اكثر من هذا فصبر كان عنده مثل في الصبر عملت مثل لسيدنا ايوب سيدنا ايوب كان مريض آه، في جسده كان ابن مريض في قومه صعبه جدا وبعدين المهم سبحان الله سيدنا موسى قال ان الله قال يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الصاعقة كانت على واحد واحد من السبعين مات ثم أحياهم الله بعد ذلك شوف شوف, شوف النعم قد إيه رجعوا قالوا موسى قال نعم قالوا بصراحة بقى الأكل ده مش عاجبنا عارف اللي بيتلت اه إيه إيه الأكل السمان ده آه، لن نصبر على طعام واحد يا إخوانا ده إحنا عابرين بس هنروح لسه مستريح في بيت المقدس قال لا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها هم اتعودوا في مصر على البحوليات فمش مش قادر جسمهم يتعود على الاكل التام قال لك احنا ناكل الاكل اللي ايه هل يدوقوا مصر اي مصر من الامصار يعني بلد من البلاد كده اللي حوالينا فيها الاكل ده خلاص منهم متطلب منهم طلب قال لهم في جماعه عايزين نروح بيت المقدس انا نفسي بقى اقعد بقيت ايام في بيت المقدس خلاص بقى. اللي بيقول لك احنا لينا حق من النبي الفراس اقعد في بيت المقدس أه طيب يعني ده فيها يعني قوما جبارين لا ما تفوش راح باع 13 قبيله خد من كل قبيله اشجع واحد انتوا اللي تقدروا تروحوا تعملوا لنا استطلاع مين اللي في بيت المقدس راحوا ل 12 الشجعان رجعوا قالوا لا انهم من العمالقه العمالقه الواحد منهم ياخذ احدنا في كمه لا اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون الشجعان امال الجبناء يعملوا ده 12 شجيع ها يعني مفيش اللغه الشجيع دي 12 شجاع ها كده هو فلذلك كان ايه بقى؟ يقول لك احنا اقوياء لا هم هم مش اقوياء احنا الاضعف لا اذهب انت وربك فقاتلا انه قال رب اني لا املك الا نفسي واخي خلاص، انا ما اقدرش خلاص أنا- يا رب سيدنا موسى كان يتمنى ان يدفن في بيت المقدس حق قدس الامنيه عايزه سبحان الله قال طب يا ربي بالقرب منها ولو ولو برميه حجر يعني كده على بعد يعني فدفن قرب بيت المقدس برميه حجر وكان يتمنى دخوله وربنا قال لهم ادخلوا القريه ايه؟ ادخلوا هذه القريه سجدا فدخلوا منبطحين على الارض وقولوا حطه اي قولوا حطه عنا خطايانا يا رب فقالوا حنطه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فكانت عاقبتهم والعياذ بالله رب العالمين ان حرموا من فضل الله وحرموا من دخول بيت المقدس وضربت عليهم الذله والمسكنه وكتب الله على هذه الامه ان يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب هذه بعض ايات في صحيح البخاري قد وقفنا عندها ونكمل المسيره ان شاء الله في الاثنين القادم جزا الله خيرا الجميع وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته